والابن والروح القدس إله واحد أمين وصلنا في الإصحاح العاشر وهو إصحاح الراعي والخراف وصلنا لآية ثلاثة بتقول لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها الحقيقة الإصحاح ده بيتكلم عن ثمن أشخاص أو ثمن نوعيات بيتكلم عن الباب وبيتكلم عن البواب وبيتكلم عن الغريب وبيتكلم عن السارق واللص وبيتكلم عن الراعي الصالح وبيتكلم عن الخراف وبيتكلم عن الأجير وبيتكلم عن الذئب وكل حاجة ليها معنى في حظيرة المسيحية هنقدر نعرفهم مع بعض هو بدأ الكلام بتاعه اللي قلناه المرة اللي فاتت ان اللي ما يدخلش من الباب ده سارق ولص والباب اللي هي باب النبوات الباب باب الخراف اللي هو باب النبوات يعني ايه باب النبوات يعني الشخص اللي تنطبق عليه جميع النبوات لما تقروا سفر الملوك الاول والملوك الثاني واخبار الاول واخبار ايام ثاني تلاقوا عشرات من الملوك لاسرائيل واليهود لكن مين منهم يصلح ان يكون راعي او ملك لاسرائيل ولا واحد ولا واحد منهم يصلح ان يكون راعي لاسرائيل ولا واحد منهم يكون راعي لإسرائيل عشان كده هيبتدي يورينا يقول لنا في آية من الآيات اللي هنقراها جميع الذين أتوا قبلي سراق ولصوص بس مش عايز أسبق الأحداث مش عايز أسبق الأحداث أنا وقفت راعي الخراف يبدأ بكلمة ولهذا يفتح البواب مين البواب ده الروح القدس مفيش حد يعرف الخراف على على راعيها غير اللي هيفتح ايه الباب فاللي هيفتح الباب البواب والبواب هو الروح القدس الروح القدس هو الوحيد اللي هيفتح عينينا على شخص الراعي الصالح هو الوحيد اللي يفتح عينينا على شخص ايه الراعي الصالح وخلوا بالكم مش الراعي بس الراعي ايه ولا يوجد احد صالح الا واحد وهو الله ولا يوجد احد صالح محدش يقدر يقول عن نفسه انا صالح مش طيب في طيبين كتير في قديسين كتير في طيبين كتير في قديسين كتير في عطائين كتير في مصطبعين كتير لكن صالح كلمة صالح يعني ايه اصل كل واحد عشان تبقوا عارفين في الناس في حتت يبقى فيها قوي وفي حتت يبقى فيها ايه ضعيف يعني ابراهيم في الطاعة وفي الاتكال على الله محدش سيء قوي لكن في الخوف اللي يوصله للكذب لضعفة من ضعفات ابراهيم يوسف في الطهارة ما فيش أقوى منه لكن في يوم من الأيام اتكل على ذراع إيه البشر داوود في شجاعته وحربه لجلياط وشوق ربنا وفي الصلاة قوي لكن جه قدام الشهوة وضعف وعشان يغطي ضعفته قتل يبقى اذا نقدر نقول يعني ممكن داوود يقول على نفسه اما انا فصلاح لكن يقدر يقول اما انا فصالح ليه اصل الصالح اللي هو في كله اللي هو بلا خطية كلمة صالح يعني في كل حاجة تلاقيه يصلح ومفيش واحد في كل حاجة يصلح مفيش اه ممكن تلاقيه استاذ بروفيسور عالمي يعني مثلا يقول لك ايه مثلا الدكتور مجدي يعقوب استاذ وصل القمه في الطب فين في القلب طب روح وري له اسنانك قول له اسناني مسويت اعمل ايه يقول لك ما اعرفش شوف او عيني محمره يقول لك دي مش شغلتي كل واحد في ايه في مادته لكن اللي يفهم في كله مفيش حد يقدر يقول ان انا صالح عشان تبقوا عارفين الا الله ولا يوجد احد صالح الا الله فلما يجي يسوع كانسان هما شايفينه ايه مش صالح مش انسان بس بالعكس ده قالوا عليه هوذا اكول وشريف خمر ليه اصل رفضوا ان البواب يفتح له طب وليه ما فتح لهمش البواب ليه الروح القدس ما فتح لهمش لان هم مش عايزين الروح القدس مستعد يفتح للي هو ايه عايز اول حاجة تدخل في خلاصك مش اعمالك هو مش عايز اعمالك هو عايز ايه ارادتك الاعمال دي هتيجي وهيبقى هو اللي عاملها فيك وهتعمل اعمال اكتر من الاعمال اللي انت عملتها بكتير وهتنسبها كلها لمين لربنا لان في ناس كتيرة بيفتكروا ان لما هيدفع فلوس للكنيسة كده رضا ربنا لما يأثر في حد ربنا ولا يغلط يقول لك طب انا اتبرع لي ب 1000 جنيه ولا ب 2000 جنيه يفتكر يسكت ضميره ولا ملايين الكون كلها تصلح ولا ملايين الكون كلها تصلح عشان تبقى عارف يبقى اول حاجة ربنا عايزها هو ربنا مش عايز منك حاجة صعبة عايز منك حاجة انت تقدر عليها والحاجة اللي عايزها دي موجودة عند مين عند الكل ما لو ربنا يشترط فلوس في ناس عندها وناس ما عندهاش صح ولا لا لو ربنا يشترط صوت حلو يقف يسبح ويرنم فيه ناس عندها وناس ما عندهاش لو يشترط ذكاء او هبه من الهبات او تعليم من التعليم نقول لك فيه ناس عندها وناس عندها قال لك لا يا حبيبي انا عايز حاجة موجودة عند الكون كله عشان تبقى انت بلا عذر ايها الانسان ايه هي الحاجة دي ارادتك ارادتك لا ده قلبك حتى عايزه مش عشان يعمل فيه حاجة ده عايزه يطلبه معاه يقول لك ادهوني علّه على الصليب ويحط لك قلب جديد اللي هو قلبه هو لكن ارادتك ارادتك يا حبيبي ودي الحاجة الوحيدة اللي تخلي ربنا ما يقدرش يعمل فيك حاجة ولما تيجي تقول له ليه الروح القدس ما فتح ليش عندك خيار وفقوس يقول لك لا طب ما فتحش ليه يقول لك حاول طب وايه اللي منعه ارادتك كم مرة اردت وانتم لم تريدوا كم مرة اردت انت يا رب اردت طب ايه رايك يا رب انا ما حدش وعظني ومين قال لك هو فلان صاحبك ده اللي كان ماشي معاك وصديقك وكنتوا ماشيين مع بعض ورايحين المشوار الفلاني وانتوا رايحين المشوار الفلاني جات لك حاجه وعطلتك وبعدين حصل هو اللي, اللي حصل معاه وسمعت انه مات ولو كنت كملت المشوار كنت معاه ايه مت انت تفتكر دي مش طرقات على قلبك بقول لك كان ممكن تبقى في خبر كام ده انا لسه لما كنت في الصعيد من سنة, سنة ونص بزور العيلة عندنا فبيحكي لي واحد جابوه لي بيحكي لي كان قاعد من اربع اصدقاء الاربع اصدقاء دول فين من البوليس اصدقاء حاطين كراسي وهو صاحبهم فواخد ابنه وهيسافر هو فقعد معاهم ومقعد رجله ابنه على رجله وبعدين قاعدين ندرب- بيدردشوا مع بعض ومنتظر ايه العربيه اللي تيجي يركب فيها وهو منتظره الولد عمل على رجله اتغاظ جدا ولد صغير هو رايح يعرض للدكتور يا ابني ده انا عايز اسافر قال له روح غير هدومك شال الولد ومشي 20 متر مشي سمع ضرب نار بص لقى الجماعات الارهابيه ضربوا بتوع البوليس كلهم يعني لولا ال 20 متر كان راح بيقول لي العمليه دي مش صرخات من ربنا على قلبي كان بيقول لي انت كنت هتبقى في خبر كان بس انا بديلك فرصه البواب عايز يفتح الروح القدس عايز يفتح ولما بيفتح بيخبط بس ممكن انت في ارادتك انك تفتح له تديله انه يفتح وفي ارادتك انك تديله ايه انه ما يفتحش لذلك يفتح البواب اول ما يفتح البواب يقول لك ايه والصراط تسمع صوته صوت مين مش صوت البواب صوت الراعي طب والراعي كلمنا عن طريق مين عن طريق البواب نفسه الروح القدس اصل الروح القدس لما بيكلمني مش بيكلمني باسمه بيكلمني باسم مين المسيح ياخذ مما لي ويعطيكم يخبركم يخبركم الخراف تسمع صوته خلي بالك الخراف تسمع صوته بمجرد ما تسمع صوته يروح موجه لك الدعوه يروح موجه لك الدعوة طب ايه اللي عرفنا ان سمع صوته هو بيخبط وهو بيخبط اذا سمعت بتقول ايه مين صح ما دام مين يقول لك انا انا الرعاة الصالح يدعوك لكن ممكن يخبط وانت ما تسمعوش طب وايه السبب انك ما بتسمعوش اصل جوه مشغل حاجات صوتها ايه عالي والباب امال يخبط ويرزع وانت مش سامع في ترنيمه يقول لك يجي يخبط على بابي اصوات العالم بتشغلني عن كلامه وتنسيني يبقى اذا هنا يجي يخبط على بابي اصوات العالم بتشغلني يبقى اذا هنا لما بيجي هو يخبط على الباب انا في حاجات كتيره بتشغلني في حاجات كتيره ايه بتشغلني يبقى اذا هنا لما بيجي يتكلم البواب يخبط لا يمكن انك تسمع الا اذا وصلت للحظه ايه الهدوء لما تسمع الهدوء يدعوك لا ويقول لك ايه يدعو خرافه الخاصه يا سلام كلمة لذيذة كلمة لذيذة تتصور انت تخصه انت تخصه هو انت بتاعه هو ليك خروف من خرافه بيقول لك خراف الخاصة وكلمة الخاصة يعني ايه اللي خصهم بحبه اللي خصهم بعطائه اللي خصهم بالرفعة بتاعته يدعو خرافه الخاصة يبقى اذا الدعوه هنا يا احبائي موجهه للخراف الخاصه اول ما يدعوك حس ان الدعوه ليك انت الخاص يدعوك انت عارفين اول واحد اتكلم عن الخ... عرف عرف ان هو من الخراف الخاصه مين مين اول واحد عرف انه من الخراف الخاصه عارفين مين مريم العذراء وتبتهج روحي بالله ايه مش مخلصنا دي كلمة مخلصنا دي بلغة ايه عامة لكن قالت مخلصي خاصة وعند الصليب الكنيسة علمتنا ان نتكلم باللغة اللي هي الخاصة ما بنقولش بنسوتير اغاثوس بنقول ايه باسوتير اغاثوس بنسوتير يعني ايه مخلصنا لكن باسوتير اغاثوس يعني ايه مخلصي ونيجي نقول اشمعنى اسبوع الالام بتقول مخلصي ملكي ليه عشان لما تقول مخلصي يعني معناها مات عشان خاطر ال- البلاوي اللي انت عملتها مش اللي احنا عملناها اللي انا عملتها انا من خرافه الخاصه والحاجة الخاصة دي كلمة خاصة يعني ايه مميزة وفي حد مميز زيكم يا خسارة يا ما نفس الروح القدس دلوقتي يفتح عينينا ونعرف احنا ايه احنا ايه بالنسبة ليه عارفين بالنسبة لربنا احنا ايه احنا اللذة بتاعته عارفين اللذة الواحد لما بيشوف لذة بيبقى عايز يعمل ايه ي- يبقى يسلك فيها ايه على طول الحاجة اللي بيتلذذ بيها يسلك فيها على طول احنا لذته بيقول لذتي في بني ادم اللذة بتاعته في بني ادم احنا اللذة بتاعته الملائكة مين من الملائكة يقدر يقول له يا أبانا اللي انت بتقولها مين يجرؤ من الملائكة يقول أبانا الذي في السماوات أعظم الملائكة رئيس الملائكة الجليل مين ميكائيل على فكرة لو نزل لنا مش أعظم الملائكة لو نزل لنا أصغر الملائكة أحسن واحد فينا نزل لنا أصغر الملائكة أحسن واحد فينا وإيه واقفين وقوف أمامه ألوف ألوف إيه وقوف أمامه جبرائيل رئيس الملائكة لما جه لدانيال يقول له إيه انا ده انا جبرائيل الواقف امام الرب في حضرة الرب اقف طب امال في حضرة الرب مين اللي يقعد انت تتصور نقعد اه ده مش نقعد بس ده خلي بالك الايه تقول لك ايه في المجد هناك مش هنا هنا غفر لهم رجليهم وشفتوها ده انا عايز اقول لما تروحوا هناك يقول ايه يتقهم يقف اول ما يدخلوا ولاده يروح واقف هو اللي يقف ويقول لهم اتفضلوا ارتاحوا انا عارف انكم جايين مش من مشوار الارض وابليس سقاكم من شعانكم ومراركم وتعبكم وتبص تلاقي انت ما عملتش حاجه عشان كده هتعيط تقول له انت بتديني مجد انا ما استاهلوش يحط لك الاكليل ترميه عند رجليه ده تستاهله انت مش انا انا ما عملتش حاجه يقول لك انت عملت عملت كتير قصاد اللي انت عملته انا ما عملتش حاجه يقول لك لا ده انا كنت جعان اكلتني كنت مريض زرتني امتى انا مش فاكر مش فاكرين عملنا حاجه واللي عملناه جنب اللي عملته دي دي شذرات دي شذرات دي ما تسواش يا رب ما تسواش ابدا مين مين فيكم يقدر يفتخر يقول لك انا سقيت فلان كوبايه ميه فلان ده مر عليا في يوم من الايام وقال لي عطشان رحت مطلع له كوبايه ميه الناس يقولوا له ايه يا اخي اختفي على نفسك هتعاير الناس بكوبايه الميه وكوبايه الميه دي تسوى ايه لكن هو يقول لك انا ما انساش كوب الميه اللي اتقدم باسمي يا رب يقوم ويعمل ايه ويتكئهم لو خلي بالك خلي بالك من الكتاب ويتقدم يعني يمشي باحترام ليهم ويخدمهم بالذمة ده مش اله يستاهل انك تضيع عمرك علشانه وتبقى انت الكسبان مش يستاهل انك تبديها على نفسك وعلى ابنك وعلى اخوك وعلى امك وعلى زوجتك وعلى الكون كله مش ده الاله الينبوع الحي ليه عينينا ما تنفتحش عليه احنا خرافه الخاصة ورغم كل ذلك ولا مقدرين حاجة من اللي عملها ويقول من السماء ماذا يصنع لكرمي وانا لم افعله كان ناقص ايه صدقوني انا بقول كان ناقص ايه ناقص ايه يدهولنا مرة كان لينا واحد قريبنا مخه ما بيفهمش خالص فابوه قال لي ارجو منك شوف لي مدرس كويس يز- يذاكر للواد قلت له حاضر انا اعرف واحد كويس جدا رحت جايب من عندنا واحد استاذ حلو جدا الناس كلها بتمدح فيه وقلت له ادي الولد ده اداه شهر ورجع قال الامانه تقتضي ان انا ما اخدش الفلوس ليه يا سيدي قال لي ده حاله ميؤوس منها طب ما تحاول تاني قال لي حاولت لدرجة كان ناقص خلي بالك ان ادوب له العلوم واسقها له بمعلقة يعني الغبي جدا تدوبها له وتسقها له بمعلقة اه المسيح قدم دمه في معلقة ليك عشان لو واحد من اغبى الاغبياء يقول له خدني في معلقة وخدني في لقمة في بقك هتستوعبني كلي لما تحس ان انا دخلت جواك ودمي جرى في عروقك مش محتاجة لذكاء ولا محتاجة لتفكير يدعو خرافه الخاصة لا وإيه بأسماء الله أيوة أنت تفتكر في السماء هتبقى باسمك اللي في الأرض لا أصل الاسم اللي في الأرض سماك به مين أبوك وبرضه اسمك اللي في السماء هيسميك به إيه أبوك السماوي في سفر الرؤيا يقول لك مكتوب ويعطيه اسما جديدا يغير الاسم اسأل نفسك هيكون اسمي ايه تعرف اسمك في سفر الرؤيا يقول لك لا يعرف الاسم الا الذي يأخذه لا خلي بالك الاسم اللي هيسميك به ربنا ده الاسم محدش يعرفه غير مين اللي هياخده يعني انت تقدر تعرف دلوقتي اسمك هيكون ايه من دلوقتي اه انا خايف احسن يكون اسمي متكبر لان شايف كبرياء ممتلكني بالكامل انا خايف يسميني ويقول لي تعالى يا غضوب لان الغضب مسيطر على حياتي انا خايف ان يكون اسمي كذاب لان الكذب بقى زي الملبس في بق الناس مش شايفاه مداريه انا خايف الناس يسموني شهواني لان الشهوه ممتلكاني انا خايف الناس يسم... الله يسميني طماع هيديلك جسمك ايه ما الاسم اللي هيسميك بيه اسمك بحسب النعمة اللي تظهر فيك سمعان لما ظهرت فيه نعمة الإيمان قال له أنت المسيح ابن الله الحي قال له أنت بطرس خلاص حجر حي ايمان على طول ايه الاسم انا ما اعرفش ربنا هيسميك ايه لكن اقدر اعرف ربنا هيسميني انا ايه وانت تقدر تعرف ربنا هيسميك ايه والحق خلي ربنا يدي لك اسم حلو ينادي خرافه الخاصة بأسماء واحد يقول له تعالى يا محب لانه قلبه مليان بالحب واحد يقول له تعالى انت اللي بتستر على الناس وما بتفضحش حد انت فيك صفة الستر بتاعتي هديك هذا الاسم اسم الستار هديلك اسمائي اسم الرحمة الرحيم اسم العطاء ده اللي بيدي انت اسمك ايه اسمه صباوي صباوي صباوي يعني ايه لانه فرحان بربنا سعيد بربنا فسموه مكاري يبقى اسماء كتيرة اسماء كتيرة ادي لك اسم وتلاحظوا في الكتاب المقدس حتى الاسماء تنطبق على ايه على الافعال ابرام لما قال له ابراهيم يعني ابو ايه لجمهور وفعلا بقى اب الجمهور يدي لك اسم يدي لك اسم جديد يبقى يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويعمل ايه ويخرجها يخرجها منين من الحظيرة انه حظيرة حظيرة اسرائيل اللي هيدعوه ما هو لسه بيتكلم عن الخرافة الخاصة من اسرائيل لسه ما وصلش للامم على فكرة هو دلوقتي بيتكلم عن مين اسرائيل دي خرجها ودي بيقولها عشان ايه في اصحاح تسعة هو اللي خرج الراجل المولود اعمى اللي قال كنت اعمى والان ايه ابصر وجدوا خارجا اهو دي الخرافة الخاصة اتفتح البواب فتح عينيه وامن بابن الله وخرج وقال اؤمن يا سيد وسجد له وبقى الانسان ده بدل ما كان اسمه الاعمى بقى اسمه ايه المستنير بقى اسمه المستنير ومتى اخرج خرافه الخاصة خلوا بالكم يذهب امامها والخراف تتبعه لانها تعرف صوته اللي اخرجهم مش قدامهم مش قدامهم راح فين راح جبل الجلجوت راح الصلق واللي يسمع صوته المفروض يعمل ايه يتبعه كل اللي يسمع صوته يتبعه رايح فين يا فلان رايح الصلب وحد في اليهود يقبل الصليب ده الصليب لعنة ده الصليب عار ده مش عند اليهود بس وعند الامم اللي بيمثلوهم اليونانيين لدرجة بولس الرسول بيقول ان اليونانيين بيبصوا للي خارجين للصليب على انهم ايه جهالة واليهود بيبصوا لهم على انهم ايه عثرة لان كلمة الصليب عند اليو... عند اليونانيين جهالة وعند اليهود عثرة اما عندنا نحن المخلصين اللي بنجري وراها فهي قوة الله power قوة قوة خارجة يا أحبائي قوة نارية الخراف تتبعه ماشي وراه حد يمشي ماشيين وراه رايحين فين؟ رايحين الصلب طب يسوع لما اتصلب اتصلب فين؟ ها؟ في الجلجثة صح خايفين ليه تقولوا في الجلجثة جلجثة يعني ايه؟ ها؟ يعني جمجمة اصل اللي جايب لنا المصيبة الجمجمة دي دي دي دي اللي مضيعانا الكمبيوتر كله هنا الجسم ده على فكرة ما الا حيوان بيتحرك يتبرمج المخ الجسم يبتدي يعمل ايه يشتغل الجسم ده هنا فهم المخ يتبرمج رحت تصلب ليه في الجمجمة اصل الجمجمة خربانة تصورات فكر الانسان كلها صارت شريرة فانا هروح في الجلجومة واتصلب اللي هيقبلني هيقول مع المسيح صلبت فيصلب الافكار طب ولما يخلي مخه ولا جمجمته من الافكار يعيش بانه فكر ليكن لكم فكر المسيح طب ولما يبقى لنا فكر المسيح الجسم هيتغير ويقول لنا تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم يتجدد يوم في يوم ياه للدرجه دي اه للدرجه دي دي النعمه الالهيه ده العطاء السماوي يا احبائي خرافه طالعه وراه اطلع وراه تقول له راح فين احنا في مصر هقول لكم في اي حته روح وراه في الجمجمه الجمجمه بتاعتك الجلجثه ما كل واحد فينا عنده ايه جلجثه بس الجلجثه دي لعنه ما انا عارف الجلجمه لعنه انا قلت لا انا عارف فكره وعارف اللي فيه وعارف القذرات اللي جوانا عارف عارف بس هتصهص هقول مع المسيح طلبت هروح معاه لان هتعرف صوته عارفة ان ده الصوت الحنين العطاء اما الغريب خد بالكم فلا تتبعوا ادينا وصلنا لواحد نمرة كام ثلاثة اتكلمنا عن الباب اللي هو النبوات لان هندخل للباب تاني فيه الباب المسيح وفيه الباب النبوات في باب الخراف وفيه الباب باب الخراف اللي هو المسيح الباب اللي هو النبوات اتكلمنا عن الباب واتكلمنا عن البواب اللي هو الروح القدس النهارده دلوقتي هنتكلم عن ايه تاني الغريب اما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لانها لا تعرف صوت الغرباء مين هو ده الغريب عشان تبقى عارف لا لسه ما وصلناش للشيطان معلش ما وصلناش للشيطان هي رايحة مكان الجمجمة في الجمجمة في الجلجسة حصلت حاجتين حاجة بيطلبها الآب وحاجة بيطلبها الشيطان الآب طلب منه انه يعمل ايه انه يتصلب والشيطان على لسان رؤساء الكهنة والشعب طلبوا منه انه يعمل ايه انه ينزل من على الصليب كل اللي يطالبك انك تنزل من على الصليب ده يبقى ايه غريب ومين بقى اللي بيطالبك تنزل من على الصليب ذاتك احيانا ذاتك بتبقى صوت شبيه بصوت الله لكن تعرفها منين ان الله عمر فكره ما يبقى ايه متناقض فكر ربنا ما كانش متناقض يعني اضرب مثل واحد ربنا قال حاجة وبعد ما قال حاجة جالك صوت من جوه بيقول لك حاجة عكس اللي قاله ربنا ويقول لك ده صوت الروح القدس تصدقوا لا صوت الله معروف صوت الله معروف في مرة بتكلم مع اتنين اخوات متخاصمين أخ... الاخ الكبير واخته فالاخ الكبير بتكلم معاه على اساس انه ايه انه يصطلح والكبير ده خادم وخادم مشهور معروف يعني فانا حصلت الظروف و- و- وعرفت الحته دي فقعدت بتكلم معاه فبقول له ازاي ازاي انت خادم مشهور وحتى سمعت اللي بيحل عليك الروح القدس وبتتكلم بألسنة وازاي مقاطع اختك ومخاطمها قال لي الروح القدس قال لي ان انا اقطعها قلت له لا ده صوت الغريب قال لي ليه قلت له لان الله ملوش فكرين متضادين انت بتقول الروح القدس قال لك ايه قال لي قال لي خاصمها قلت له الروح القدس بياخد من مين ويديك قال من المسيح قلت المسيح بيقول عنه لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع احد في الشوارع صوته فاذا كان هو لما بيخاصم يبقى الروح القدس جابها منين قال لك خاصمها جابها منين فخلينا واقعيين خلينا واقعيين احيانا احنا نبتدي حاجة عجيبة وبنبقى عارفين الحاجة الغلط ومما يدل ان اللي عاملينه غلط ومش مريحنا دايرين نجري ورا الاباء الكهنه ابونا التصرف ده صح ولا غلط ابونا التصرف ده صح ولا غلط ابونا التصرف لا غلط انت عارف انه غلط ما تسمعش الصوت الغريب ما تسمعش الصوت الغريب مهما كان اصل الغريب صوت الذات والذات تحب الكرامة صح ولا لا والكرامة يقول لك انا لما ور فلان لما علم فلان مركزه لما لما اوقفه عند حده يا احبائي اما الغريب فلا تتبعه خلي بالك بل ايه تهرب منه مش قالت تطرده تهرب منه اهرب من صوت الذات اهرب منه تقول اهرب ازاي ادخل في روح الصلاة قل له رب اديني معونة عشان انفذ وصيتك اصل الوصية بتاعت ربنا سهلة وصعبة خلينا واقعيين انا مش هغشكم وصية ربنا سهلة وصعبة صعبة جدا لان فيها تنازل ولما اقولها لك على المستوى البشري تلاقيها صعب مين يقبل من سخر اتنين امشي معاه اتنين خلينا واقعيين من مين يقبل من اخذ ثوبك فاترك له الرداء مين يقبل لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير مين يقبل من ضربك على خدك الايمن فحول له الاخر مين يقبل حبوا اعدائكم بارك اللي بيلعنك صلي لاجل الذين يسيئون اليكم لا انا صلي اقول ربنا ينتقم لي منه لا صلي ان ربنا يغير ويحول ويحميه احسن تفتكر تصلي ان ربنا ينتقم لك ياه صعبة وصعبة ضد الكرامة وضد الذات لكن لو رحت في الجلجثة واتصلبت مع المسيح وقبلت صليب اللعنة ونفذت فكر المسيح وهربت من ذاتك ومن متطلبات ذاتك ثق ان المجد هيظهر في حياتك لانها لا تعرف صوت الغرباء حط في ذاتك الغريب تهرب منه ويختم الكلام هذا المثل كل اللي قلناه ده ايه مثل قالوا لهم يسوع بس ده الجملة صعبة اما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به يعني ايه لم يفهموا ما عرفوش ان هو كان قصد ايه ما عرفوش كان لانه هو بيتكلم في الحتة دي بيعلق على المولود أعمى اللي رفض صوت الكهنة بالنسبة له إيه معروفين والمسيح بالنسبة له إيه مش معروف لكن هو عرف صوت المسيح وأطاع صوت المسيح ووقف ضد الكهنة وقال لهم أنا أعرف حاجة واحدة إن كنت أعمى والآن أبصر وقال لهم أنا أعرف إن الله ما بيسمعش من الخطاة فازاي يسمع من ده وقال لهم انتوا عايزين تبقى تلاميذه ووقف وشهد للمسيح بينما ابويه خافوا على ذاتهم فهو المثل ده قاله يسوع عشان يبرر موقف الاعمى ويوري ان هذا المثل مقدم لكل انسان يسلم ارادته لله ختم النقطة وقال فقال لهم يسوع ايضا الحق الحق اقول لكم ده الحق ايه الثاني الحق الاولاني كان موجه الى خراف اسرائيل الحق الثاني موجه الى خراف الامم وده اللي هنعرفه المرة الجاية ان شاء الله الله قادر ان يبارك حياتنا يمتعنا في الايمان يشجعنا بالمسيح يسوع يعمل فينا وبنا له كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين تفضلوا نصلي أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع يا هنايا وعز فرحي وشبعي في الجوع